الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح آه، لازلنا مع الشخصيات القرآنية نحاول في كل حلقة نقف مع شخصية من شخصيات القرآن مع أهم ملامحها مع أهم صفاتها مع أهم التوجيهات اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد مننا إن إحنا وإحنا بنتدبر سيرة هذه الشخصية والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن هذه الشخصية إحنا نطلع بتوجيهات إحنا نطلع بدروس سواء كانت دروس نقتدي بها نتلمسها نتأسى بها أو أشياء نتجنبها الشخصيات زي ما قلنا قبل كده على نقيضين إما شخصيات عظيمة شخصيات آه، أبطال من أبطال القرآن وإما شخصيات مذمومة ونماذج ينبغي للإنسان أن يحذرها وأن يبتعد عنها معانا النهاردة لازلنا في شخصيات سورة الكهف اتكلمنا يمكن عن كل الشخصيات اللي جت في سورة الكهف آه، أصحاب الكهف آه، صاحب الجنتين ال- سيدنا موسى والخضر وقصتهم مع بعض وكانت حاجه خاصه يعني مش مش ما اطلقناش الكلام عن سيدنا موسى لكن كانت تحديدا في موقفه مع الخضر والنهارده هنختم شخصيات آه، سوره الكهف بشخصيه ذي القرنين ذي القرنين الختام بتاع حركه سوره الكهف احنا قلنا ان شخصيات سوره الكهف كلهم فيهم عامل مشترك ان هم كلهم بيتحركوا كلهم بيعملوا كلهم آه، في حاله من حالات الايجابيه الشديده جدا في تعاملهم بما يواكب او بما يوافق الحاله اللي هم عايشين فيها. يعني اصحاب الكهف في حاله استضعاف، في حاله آه، اذى هيلحق بيهم لو اعلنوا او لو ظهروا بدينهم فعملوا حركه هجره، هجروا الى الكهف، اووا الى الكهف وحدث ما تحدثنا او تكلمنا عنه. بعد كده الوضع يعني ايه في آه، تحسن شويه لكن في آه، علو بالمعاصي فبدأ صاحب الجنتين يظهر بكبره وبعنجهيته فطلع الرجل المؤمن صاحبه المؤمن وبدأ يحاوره حركة حوار حركة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد كده اتكلمنا عن حركة طلب العلم وعن حركة الانطلاق حلقتين فانطلق انطلاق سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام وهما الاثنين بينطلقوا في آه، ربوع الأرض ليتعلم سيدنا موسى الدروس العملية من رجل آتاه الله آه، رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. النهارده معانا حركة في حالة مختلفة بقى حالة التمكين لما ممكن لإنسان في الأرض لما ربنا سبحانه وتعالى عبر عن ذلك وقال آه، تصريحا قال إنا مكنا له في الأرض يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وبعدين يذكر يتكرر بقى الكلمة ثم أتبع سببا فأتبع سببا اتباع السبب والأخذ بالسبب والحركه الشديده جدا بقى حركه مختلفه حركه المره دي في مشارق الارض ومغاربها حركه ليها هدف واحد بس نشر العدل والحق ومساعده الناس اللي بيلجأوا ليه كلما ذهب الى مكان هتلاقي دايما في عامل مشترك ان الناس بتلجأ لذي القرنين بتروح لذي القرنين طبعا العلماء اتكلموا كتير جدا في مساله مين هو ذي القرنين وهل هو ملك ام هو نبي ام وطبعا في خلاف مشهور هل هو من الانبياء ولا لا والحقيقه هذا يعني لا يعنينا في, في, في ملامح احنا بنحاول نركز على الملامح الشخصيه بتاعته سواء كان نبي او كان آه، ملك عادي او بشر لكنه كان الحقيقه شخص عظيم جدا وشخص في آه، ملامح في شخصيته فعلا المفروض ان احنا نتاملها ونتدبرها في هذا المقام مقام التمكين ومقام الاخذ بالاسباب والبذل لدين الله سبحانه وتعالى بما يوازي برضه زي ما كل قصص سوره الكهف بما يوازي الحاله اللي موجوده ساعتها اللي كان ممكن ببساطه شديده جدا ذو القرنين زي كثير من ملوك الدنيا يركن بقى الى الراحه والى الداع هو ملك ممكن وعنده من كل شيء سبب ممكن كان يقعد في قصره يعني ايه اللي يخليه يروح هتلاقي تلاقي حتى اذا بلغ مطلع الشمس حتى اذا بلغ مغرب الشمس حتى اذا بلغ بين السدين تحس ان هو بيدور في ال- ال- انحاء ال- الكره الارضيه او انحاء ال- ال- الدنيا وكان ممكن ما يعني يبقى في غنى عن كل ذلك او يبعت جيوش مثلا لكن هو نفسه كان بيتحرك بيتحرك لنشر العدل ونشر الحق ومساعدة المظلوم ومساعدة المحتاج بكل السبل المتاحة له ودون حتى أن يتلقى أجرا لذلك كما سيأتي إن شاء الله فأول ملمح من ملامح قصة آه، ذو القرنين أو شخصية ذو القرنين هي مسألة الحركة التي آه، كان حريصا على أن تكون في في كل أو في أقصى ما يستطيع أو أقصى ما تؤهل إليه الأسباب التي أوتي منها كل الأسباب تقريبا بعد كده هتلاقي بقى تدرج في هذه الحركه فهتلاقي بقى ايه حتى اذا بلغ مطلع الشمس فالاول بيقول لك ثم اتبع سببا اتخاذ الاسباب اخذ ما- ما ما ركنش الى قوته ما ركنش الى الاسباب اللي اوتيها لا بيستزيد بي- بي- يزداد بحثا عن السبل التي يستطيع بها أن يخدم الناس يستطيع بها أن ينشر الحق بين الناس وبعدين تلاقيه ينطلق حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما مطلع الشمس يعني المشرق بلغ يعني زي ما العلماء قالوا بلغ أقصى المشرق وجد هناك وجد عندها قوما في المكان ده قوما قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا واضح أن كان في في هذا المكان مظلمة معينة الناس بدأوا يشتكوا له الناس بدأوا يروحوا له يقولوا له في والله مشكلة وإما أن أنت الناس اللي عاملة المشكلة دي أو عاملة المظلمة دي إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا فأجابهم ذو القرنين بالملمح الأول من شخصيته مسألة الإنصاف مسألة إعطاء كل ذي حق حقه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ده الملمح الأول أو الملمح الثاني من شخصية ذي القرنين الملمح الأول قلنا الحركة وعدم الركون للدعة والراحة وترف القصور الملمح الثاني مسألة الإنصاف مفيش حاجة اسمها سلة واحدة زي ما الناس بتعتبر كده ودي قاعدة قرآنية ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى ذو القرنين بيأصل القاعدة دي بشكل عملي يقول لهم إيه أما من ظلم اللي عمل مشكلة اللي ظلم اللي يستحق عقوبة هو ده بس اللي هيتعاقب هو ده بس اللي هينال شيئا من العذاب يوازي مظلمته أو يوازي ما فعله أو ما تعدى به على حق الله سبحانه وتعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا في عقاب في الدنيا بيبقى على يد من قام بالأمر وفي عقاب كمان في الآخرة لو لم يتب هذا الظالم وبعد كده قال الكلمة الثانية بقى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى هيجازى جزاء حسنا جزاء حسنا من الله وده أعظم جزاء وجزاء حسنا من البشر وقولا حسنا قولا ميسورا شوف بقى بعدها ايه وسنقول له من امرنا يسرا دي مساله مهمه جدا برضو بنستفيدها من شخصيه ذي القرنين مساله القول الحسن قضيه ان الانسان الذي له يد عليك الانسان اللي له جميله اللي له شيء طيب عمله قول له جزاك الله خيرا قول له احسنت قول له احسن الله اليك قول له كلمه طيبه وسنقول له من امرنا يسرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر به رجل ذات يوم فقال له ايه قال له يا رسول الله إني أحب هذا في واحد معدي من بعيد كده والنبي كان جنبه أحد أصحابه فقال إني أحب هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له أعلمته قلت له عرفته شوف النبي حريص على إيه صلى الله عليه وسلم حريص على المبدأ ده وسنقول له من أمرنا يسرا القول المعروف القول المعروف اللي هو خير من صدقة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى مسألة إن أنت لسانك يبقى حلو لسانك يبقى طيب لسانك يخرج منه الكلم الطيب الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ذو القرنين يؤصل لهذا المبدأ يقول إيه واللي عمل صالح اللي عمل شيء طيب مش هنخديها كده كمان غير الجزاء الحسن اللي احنا هنأجره عليه أو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه به أيضا سنحسن له القول سنحسن له الكلمة سنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا هيبقى الجزاء كمان ودي حاجة كمان بتؤلف القلوب جدا قضية تأليف القلوب من خلال الكلمة الطيبة من خلال اللين لين الجانب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا لمن هي يا رسول الله من ضمن الصفات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول بقى اللي صلى بالليل والناس نيام واللي أطعم الطعام قال إيه لمن أطعم الطعام وألان الكلام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام قضية لين الكلام النهاردة في يعني حالة من الغلظة والقسوة والفظاظة والناس بتباهد ده يعني تحس حتى من بعض للأسف من ينتسبون للدين وللاستقامة والتسنن والالتزام ومع ذلك تلاقي في غلظة في نوع من أنواع الفظاظة والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سبب التفاف الناس حوله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فبما رحمة من الله لنت لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الفظاظة وغلظة القلب ربنا سبحانه وتعالى قال لو كانت دي صفات عند النبي صلى الله عليه وسلم لم فضل الناس من حوله حتى هو يحمل الحق حتى هو يحمل الحق هو هنا ما قالش ولو كنت على الباطل قال له لو كنت فظا غليظ القلب ترجم ده الى انفضاض الناس عشان كده ما تستغربش لما الناس تنفض من حول انسان فظ انسان غليظ انسان قاسي الطباع لذلك بنستفيد برضه هذا الملمح ايضا من ملامح ذي القرنين في رحلته الأولانية احنا لسه في رحلته الأولانية بس في انطلاقه نحو المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس لسه هنشوف بقى لما يروح بقى عند آه، مغرب الشمس وبعد كده بين السدين لكن ده نكمله إن شاء الله في الحلقة الجاية اكتفي بهذه الملامح في الشخصية في هذه الحلقة الأولى عن ذي القرنين ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية من ملامح جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته